قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يؤمنون فيه الموعظة وصور الأخلاق الحميدة آه، والفاضلة التي تميز بها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم آه، يعني جزاك الله خير أخت حليمة آه، هل الزواج الأخت خولة من تونس هل الزواج قضاء وقدر أم هو اختيار هو الاثنين هو قضاء وقدر ربنا مقدر لكل واحد هيتجوز مين ومقدر لكل واحدة هتتجوز مين وفي نفس الوقت هو اختيار الإنسان بي- بيستخير ربنا وبيشوف الأخت المناسبة وهي كمان بتشوف ال- الزوج المناسب وبتستخير ربنا فهو الاثنين فالاختيار نفسه هو أصلا من القضاء والقدر فإن ربنا قدر إن أنا أختار واحدة معينة أو واحدة اختارت واحد معين فهذا أصلا أيضا من القضاء والقدر الأخت وفاء الأحمدي الله يخليك شيخنا آه، ليا صديقة توفيت أمس عمرها 23 سنة اسمها نادية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأخت نادية رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين وأن يرحم آه، يعني جميع شهدائنا وإخواننا في سوريا نحسبهم كذلك ولا نزكيهم مع الله وأن يرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين اللهم آمين الأخ حمدي عبد العال آه، بارك الله فيك نورتنا في باريس ونحن سعداء بمحاضراتك الرائعة جزاك الله خير أستاذ حمدي وبشكر إخواني وأحبابي هناك وربنا يبارك فيكم آه، أم آية من الأردن السلام عليكم أم آية وعليكم السلام كيفك يا شيخ الله يعزك ويحفظك يا رب آه يا شيخ ادعى لي وادعى يا جوزي وبناتي أمانة الله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ويستركم آه آمين يا رب العالمين يا شيخ بدي أسألك أنا حاب ألبس نقاب بس خايفة نعم آه شو يعني أنت تنصحني ربنا يبارك فيك يا أم آية لو أنت حاسة أن أنت هتلبسي النقاب ومش هتخلعيه تاني فأنا بقول لك البسيه والحاجة التانية أن لو هتلبسي النقاب وهنكون إن شاء الله وأنا واثق إن شاء الله هنكون صورة حلوة كده للمنتخبات علشان يبقى إحنا ب ب بنمثل الدين ومش عايز أقول إن الناس حجة على الدين ما فيش حد حجة على الدين وإنما الدين حجة على كل البشر لكن عايز أقول ما دمنا هنلتزم به خلقا وسلوكا وعملا و و وعبادة وفي نفس الوقت مش هنخلعه تاني فأنا يعني أشجع حضرتك على لبس النقاب أما لو كنا هنلبسه شوية ونخلعه شوية فبلاش عشان آه، بيحصل بسببها فتنة لبعض ال- الفتيات ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين أستاذ محمد من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود الله يعزك ويبارك فيك جزاك الله خيرا الله يبارك فيك وجزاك واني احبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه ادعو لنا بالهدايه يا شيخ والثبات ربنا يهديك ويثبتك و... ويشرح صدرك بالإيمان ويبارك في عمرك يا أخي محمد الله.
الله يخليك يا أستاذ محمد آه عبد الله فضل من السودان بنحبك جدا يا شيخ محمود وعايزينك تيجي عندنا على عيني طبعا أهل السودان الناس الأفاضل الطيبين ربنا يبارك فيهم ويكرمهم الأخت فاطمة من سويسرا آه أرجو من طاقم البرنامج أن يوصل سؤالي هذه المرة إلى شيخنا ربنا يحفظك وما وصل السؤال بالفعل هل يجوز طلب جنسية بلد أوروبي أم لا إذا كان للضرورة ما فيش أي مشكلة وإذا كان هناك ليس هناك أي تنازل لا عن عبادتي ولا عن أخلاقياتي ولا عن معاملاتي وأنا مش هذوب في المجتمع الأوروبي وأتقلد و- و- وأقلدهم في بعض التقاليد التي تخالف الشريعة الإسلامية فيجوز إيه المشكلة ما فيش مشكلة خالص وإن كان آه، آه، بعض العلماء أفتوا بعدم الإقامة في بلاد الغرب إلا إن لأن طبعا عندنا نص حديث لكن إذا كان نستحضر مع الإقامة نية الدعوة إلى الله إن أنا أدعو إلى الله بعلمي وبأخلاقي وسلوكي ومعاملاتي وبدلالة الناس على الخير فلا بأس بهذا إذا كان الإنسان لن يفتن في دينه أما لو شعر الإنسان بمجرد بدايات الفتنة في دينه في أي بلد فالأصل إن هو يعني يعيش في مكان يعينه على طاعة الله وأنا قلت الأصل في كل هذه المسائل لأن هذه الفتوى أنا قلتها في محاضرات هناك في أوروبا قلت يا جماعة الأصل في كل شيء إن أي حاجة تقربني من ربنا خليني فيها وأي حاجة تبعدنا عن ربنا نبعد عنها يعني الموضوع مش موضوع إقامة وبس لا موضوع الزوجة دي أتجوز دي ولا دي اتجوز اللي تقربك من ربنا أنت أتجوز ده ولا ده اتجوز اللي يقربك من ربنا أشتغل الشغلانة دي ولا دي الشغلانة اللي تقربك من ربنا لأن في النهاية إحنا عباد لله سبحانه وتعالى وخلقنا من أجل أن نعبده وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون والدنيا كلها ما تساوي أي شيء يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني بل بعض يوم قال فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يبقى اذا ده اول حاجه الحاجه الثانيه بتقول زوجي عاطل يعني لا يعمل و... وانا بشتغل في مطعم و... واحيانا ب... بتطبخ آه، للزبائن آه، لحم الخنزير عايز اقول اختي الفاضله ربنا يحفظك يا رب العالمين آه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لو هتشتغلي في مكان وهتطبخي اي اكل في الدنيا اعملي اي حاجه وسيبي آه، غيرك من النساء غير المسلمات هم اللي يطبخوا لحم الخنزير اما انت فلا تفعلي هذا ابدا لان هذا من الاثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. استاذ محمد من فرنسا السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اشكرك يا شيخ على هذا البرنامج الرائع ومن احبك في الله احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك حبيبي.
عايز اسالك يا شيخ سؤال بالنسبه اتفضل.
للشهيد الذي استشهد في ضد اليهود نعم و- وانه كان لا يصلي نعم.
هل ما- ماذا حكم الشرع فيه؟ هل الله سيدخله الجنه؟
حاضر حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب انا عايز اقول حاجه صغيره خالص قبل ما نتكلم في ال- الشهيد الذي لا يصلي او يصلي انا عايز اقول حته آه، آه، لازم نتفق عليها مبدئيا يا جماعه لا يجوز لي انا كمسلم ان انا اطلق لفظ شهيد على اي حد في الدنيا حتى لو كان يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم الا بنص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بنقول ايه يا جماعه بنقول نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله احدا يعني اللي بيقتلوا في سوريا او في اي بلد من بلاد المسلمين بنقول ان شاء الله ان شاء الله نحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى بقى حته بقى بيصلي او مش بيصلي احنا قلنا ابتداء لا لا نستطيع ان احنا نجزم بشهاده احد الا بنص من عند الله او من عند رسول الله طب ليه لا نجزم بانه شهيد خد بالك ولا نجزم بانه غير شهيد برضه يعني ما نجزمش ان فلان ده مات شهيد ولو قتل ايضا لا نجزم ان هو مات غير شهيد ان الله اعلم بمن يموت في سبيله قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ما من مكلوم يكلم يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله وبين قوسين كده قال النبي والله اعلم بمن يكلم في سبيلي يبقى ايه يبقى ربنا وحده هو الذي يعلم فلان شهيد ولا فلان ولا فلان مش شهيد واخد بالك لكن في النهايه ولذلك احنا لا يجوز لنا وده من عقيده اهل السنه والجماعه لا يجوز لنا ان احنا نقول فلان في الجنه وفلان في النار كذلك لا يجوز نقول فلان شهيد ولا اقول فلان مش شهيد خدت بالك ال- المسألة عاملة ازاي؟ إذا لا يجوز لي إن أنا أقول فلان شهيد أو فلان مش شهيد حتى، يعني لا يجوز دي ولا عكسها، يعني ما يجوز ان انا انسب له الشهاده ولا يجوز ان انا انفي عنه الشهاده انما هذا لله سبحانه وتعالى انما بنقول لاهل الايمان بنقول ان شاء الله نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله احدا الاستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم طيب الاخت مروه من العراق السلام عليكم اي الو السلام عليكم عليكم السلام اخت مروه
كيف حالك يا شيخ الله يحفظك ويحفظ اهل العراق يا رب العالمين الله يسلمك شيخ بس نريد تدعينا للعر- للعراقيين يعني احنا هسه ب- بازمه
الله يفرج عنكم كل هم وكل كرب يا رب العالمين امين يا وت- رب وتعود والشيخ العراق يعني تدعي لي الي ان شاء الله وتعود العراق ابهى مما زوج- كانت زوج الصالح ان شاء الله ربنا يرزقك يا رب بالزوج الصالح وان شاء الله بندعو لاخواننا في العراق العراق دي كانت يعني علماء الدنيا كلها خرجوا من العراق ربنا يا رب يحفظها وتعود مره اخرى آه، من البلاد الاسلاميه آه، يعني التي تنشر العلم ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين الاخت ام زياد ادعي لنا يا شيخ بتوسيع الرزق ربنا يا رب يوسع عليكم وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين آه الاسم آه ت- مش فا- مش عارف التشكيل بتاعه آه حمر سعيد او حمر سعيد مش عارف من المغرب السلام عليك يا شيخنا الحبيب والله اني احبك في الله احبك الذي احببتني فيه هل يجوز ان احمل القران اقرا منه وانا في صلاه فعندما اريد ان ارقع اضعه في فوق شيء اذا كان في صلاه نافله آه، وتريد أن تتنفل وتزداد في القراءة وما ولا تحمل شيئا كثيرا من القرآن يجوز في قيام الليل أنك تمسك ال- القرآن المصحف في إيديك وتقرأ كما تشاء فإن أردت أن تركع أو تسجد يكون جنبك كده كرسي أو أي حاجة وحط عليه ال- ال- المصحف واسجد واركع واسجد وقوم تاني خد المصحف لكن آه، رجاء الله يبارك فيكم لا تضعوا ال- القرآن على الأرض الله يبارك فيكم هذا من توقير كتاب الله سبحانه وتعالى الاخت عزه من مصر السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا عم الشيخ الله يسترك ويحفظك يا رب آه ربنا يبارك فيك انا آمين.
ليا عند حضرتك سؤال اتفضلي يا اخت عزه آه انا والدتي توفت واول ما جاء الخبر قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون يبارك يا رب.
آه أنا راضية بحكمك وقضائك يا رب الله يبارك.
وصليت ركعتين شكر لله الله يأجرك يا رب.
فهل كده آه أنا تسببت في بناء قصر لوالدتي في الجنة؟
ده انا عايز اقول لك حاجه كمان بقى ده ده مش مش لوالدتك كمان ده ليك انت كمان يعني آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري آه، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه الحديث الثاني اللي رواه الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن وكلمة ابن دي مش موقوفة على الابن فقط يعني أي حد عزيز على المؤمن فقال كيف وجدتموه قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول جل وعلا للملائكة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فالبيت بني لحضرتك ربنا يحفظك ان شاء الله ويجمعك مع والدتك في الجنه ويجمعنا يا رب مع كل حبايبنا اللي افتقدناهم في الدنيا يجمعنا معاهم في الجنه ان شاء الله. الاستاذ عز الدين من اسبانيا آه، نحن اسره مغربيه مقيمه باسبانيا ونحبك في الله فادعوا لنا بالتوفيق وادعوا لاخواننا في سوريا ولجميع المسلمين يا رب فرج هم اخواننا في سوريا واحقن دماء ال- ال- ال- اهل سوريا يا رب العالمين ويعني آه، وعجل يا رب بخلاصهم يا رب العالمين الأخت ماجدة من مصر السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ مصري الله يحفظك ويسترك يعلم الله ان انا سعيده جدا بك- بحديثي مع حضرتك والله بالمكالمه دي بنتظرها من سنين طويله جدا الله يسعد قلبك يا رب ويسعد قلب المسلمين جميعا يا رب ربنا يبارك في حضرتك وبدعي لك دايما في صلاه الفجر والقيام والله الله يكرمك ولك بمثل إن شاء الله وربنا يبارك في حضرتك آمين.
والله انا عندي اسئله كتيره جدا طيب.
وعندي سؤال شخصي ما اقدرش اساله لحضرتك والله نعم.
على الهوا نعم.
فاتمنى من حضرتك آه، تليفون حضرتك ويخص طيب.
والدي خصوصا جدا طيب حاضر آه، فاتمنى من حضرتك تليفون طيب.
حضرتك من فضلك طيب خدي من كنترول ان شاء الله اخت ماجده ربنا يحفظك يا رب العالمين آه وانا يمكن يا جماعه قلت لكم قبل كده و- وارجو تعذروني قلت يا انا بسبب ظروف صوتي ما بستقبلش اتصالات لكن بستقبل رسائل فان كانت رساله مهمه جدا فممكن اخلي حد من طرفي آه، اقول له الاجابه او انا مثلا لو كان صوت مرتاح ولا حاجه آه، برد ب- بنفسي لكن الحقيقه انا عشان بس تعذروني يعني آه، عشان ما حدش يقول ده بيعطينا رقمنا وما بيردش لا والله انا غصب عني عشان ظروف صوتي وسامحونا ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أم أحمد يا ريت توطي التلفزيون يا أم أحمد
حاضر الله يكرمك يا رب إذا سمحت أنا رحت الحج لي أربع سنين ما شاء الله فأنا عملنا المسانق كلها وعملنا كل حاجة بس أنا ما قصتش حاجة من شعري نعم طيب طيب حاضر يا أم أحمد سؤال واضح ربنا يبارك في حضرتك يا رب ربنا يعزك ويحفظك يا أم أحمد طيب آه الأستاذ محمد صديق من الجزائر آه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبك عندي كبير جزاك الله خيرا آه أسأل الله أن يشفي حنجرتك آمين يا رب العالمين آه آه ربنا يبارك فيك يا رب ادعو لنا آه، دعوة خاصة آه، وادعي لي ولكل المسلمين ربنا يا رب يحفظك ويحفظ جميع المسلمين ونحن ندعو لكل المسلمين في كل صلاة ورب الكعبة ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه، زوجي يشاهد مواقع إباحية رغم أني تزوجته لصلاحي فهل أطلب الطلاق؟ أنا عايز أقول حاجة مش لمجرد وقوع الزوج في معصية أو لمجرد وقوع وقوع الزوجة في معصية خلاص يبقى أسرع حاجة في حياتنا الطلاق والا فنسب الطلاق النهارده بقت مخيفه جدا يا جماعه فعايزين ناخد بالنا من الحته ديت بناء اسره شيء آه، صعب جدا وهدمه سهل جدا وكان من من من حرص ابليس من اكثر الاشياء التي يحرص عليها ابليس هي هي تفريق الزوجين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال ان ابليس لا يضع عرشه على الماء ثم ينشر سراياه خدوا بالكم فثم ياتون في اخر النهار بقى يشوف اشتغلوا بقى كده شوف عملوا ايه فيكون ابليس ماذا صنعت فيقول ما تركته حتى شرب الخمر يقول له ما فعلت شيئا سيتوب ويكون أفضل من الأول آه، والتاني ما تركته حتى زنى ما تركته حتى يقول لهم ما عملتوش أي حاجة خالص فيجي آخر واحد فيقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقوم إبليس من على عرشه ويحتضن ويقول نعم أنت أنت أنت يعني أنت اللي فيهم فحرص ابليس شديد جدا على مساله آه، الايقاع بين الزوجين وتفريق الاسر لان الاسره هي النواه التي تبدا بها آه، اقامه ال- الدوله الاسلاميه بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده ابليس حريص جدا على انه يجفف المنابع يعني يدمر الدوله من ايه من اساسها من الاسر نفسها فربنا يحفظ بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين و- و- ونصبر ونحتسب شويه كده ونحاول آه، تحاول تذكري بالله سبحانه وتعالى حاولي تذكريه ان البصر ده نعمه وانت زي ما بتشوف المواقع الاباحيه دي قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظه ان قادر انه يخطف البصر ده فتندم على ان انت بتتفرج على حاجه زي كده وتقول يا رب بس رجع لي بصري وانا حتى مش هبص على الرجاله فطب ما ليه ما البصر موجود اهو فدي نعمه استعملوا نعم الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى آه، معانا امه الله من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل حضرتك على حاجة يعني.
اتفضلي يا اختي
آه أنا كل ما أجي بصلي ب- بقطع الصلاة ايوه وعايزة حضرتك تقولي على برنامج إن أنا أعمله إن أنا ألتزم فيه أكتر وأكتر يعني ربنا يحفظك احنا عم عملنا حلقتين هنا في قناة اقرأ آه، الحلقتين اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم عايزك تخشي على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري او على موقع قناة اقرأ وشوفي من خلال الحلقتين دولت فضل الصلاة قد ايه بقى قعدنا نتكلم ثلاث ساعات عن فضل الصلاة شيء في قمة الخيال دي حاجة الحاجة التانية عايزك تصاحبي واحدة محافظة على الصلاة وتعينوا بعض بعض وتذكروا بعض وبدل ما نظبط الموبايلات على آه، مواعيد ال ال الافلام والماتشات والحاجات دي كلها نظبط الموبايلات على مواعيد الصلاه اول ما نسمع الله اكبر يبقى الله اكبر من كل متاع الدنيا الزائل ونقوم نصلي في ساعتها سبب ترك بعض الناس الصلاه يا جماعه انه بيأخر صلاه بعد صلاه فيتراكم عليه الصلوات فلا يستطيع ان هو يكمل الصلاه دي كلها فبالتالي بيترك الصلاه تعالوا نكمل مع بعض لقاءاتنا مع المشاهدين الكرام ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى معنا الأخت أسماء من تونس طالبة علوم شرعية في جامعة الزيتونة أريد منك أن تدعو لي بالثبات وخدمة الدين وبالزوج الصالح ربنا يثبتك يا رب ويستعملك ويستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين العظيم ويرزقك ويرزق كل بناتنا وأخواتنا بأزواج صالحين يا رب العالمين اللهم آمين الأخت أم أنس أرجو أن توجه رسالة إلى أخي الذي يعق والديه بسبب زوجته عايز أقول حاجة يا جماعة العقوق للأسف الشديد بقى منتشر قوي في زماننا بشكل مش طبيعي لأن آه، وإن كانت ال- ال- التكنولوجيا تقدمت قوي قوي قوي إلا إن سبحان الله كتير من الأخلاقيات تأخرت فبقت التكنولوجيا قدام والأخلاقيات للخلف ضر لأن أنا عايز أقول يا جماعة ده, ده, ده الموضوع ما هوش من الأمور المستحبة ده, ده, ده ربنا بيقول أن اشكر لي ولوالديك فسيدنا ابن عباس بيقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة كان من أولهم العاق الوالدي فعايز أقول لأخويا وحبيبي عايز أقول له مفيش في الدنيا دي أجمل بعد طاعة ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة أجمل من بر الوالدين اللي بيبر أمه وأبوه ربنا هيبارك له دنيا وآخرة واللي بيعق أمه وأبوه صدقني هيكون خسر دنيته واخرته وانا بقى عن نفسي بقول لك مفيش خير حصل لي في ديني او دنيتي الا كان بفضل ربي اولا ثم دعوه امي الله يرحمها رحمه واسعه ام احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ازيك يا شيخ الله يعزك ويسترك آه، اني احبك في الله والله ربنا يحبك ويحفظك يا رب والله يا شيخ آه، انا ببتدي في طريق الهداية يعني بس آه، زوج الحقيقة يعني ايه بي- بيحاول يبعدني عن عن ربنا شوية يعني ليه هو مش مش يعني مش الحمد لله كويس ويعني ولا في إيه هو المشكلة بصراحة عنده؟
يعني يعني بعيد شوية عن ربنا يعني ربنا يحفظه لك ويهديه لك يا رب العالمين عليك بالدعاء سهام الليل التي لا تخطئ واوعي في يوم من الايام يعني انت في بدايه الهدايه يا ام احمد اوعي تتاخري واوعي تنتكسي واوعي يحصل لك اي بعد عن الطاعه عشان زوجك لان عندنا نص يا ام احمد لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق الزوج هيروح والدنيا كلها هتروح ولن يبقى الا الا الله سبحانه وتعالى فالك- فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ففي النهاية في يوم يا أم أحمد هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهيسألنا كل واحد فينا لوحده ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فاحرص على أن أنت تخليك في العبادة واوعي زوجك يبعدك عن العبادة وحاول تدعي له إن شاء الله وتدعيه عشان ربنا يكرمك ويكرمه إن شاء الله أم مريم من العراق السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يفرج هم إخواننا في العراق يا رب العالمين اللهم امين ان شاء الله الله يبارك فيك يا شيخ الله يبارك لك يا أم مريم.
زوجي ربنا يحفظه آه.
لك ربنا يهديه لك ويحفظه لك يا الله رب يسلمك اخوي الله يبارك فيك لان هو بالسجن وبضيجه واني بالبيت وهم عندي بضيجه حيل حيل بس اريدك تدعي لي حتى لو بصلاتك حاضر.
بالبيت في اي حاضر مكان يا أم ادعي لي الله يبارك فيك ربنا يفرج همك وهمه وهم المسلمين جميعا وعايز اقول حاجه يا جماعه ما ما ما- يعني عايز اقول ايه عايز اقول رساله لكل مسلم اوعى تقول يا رب عندي هم كبير بل ع- انا عايزك تقول يا هم عندي رب كبير غفور رحيم ودود كريم اوعوا تفتكروا ان الهموم ديت يعني ده هي كده كده معديه يعني الانسان وإن يعني اما ان يفرج الله همه واما ان يترك هو كل الهموم وكل الاحزان ويذهب الى ربه سبحانه وتعالى فربنا يجمعنا واياكم في الجنه ان شاء الله الاخت بسمه من مصر يعني لسه بنقول تفريج الهموم يعني جاء اسم الاخت بسمه ربنا يحفظك يا رب يا ريت توطي التلفزيون يا اخت بسمه الو السلام عليكم عليكم السلام يا ريت توطي التلفزيون السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك عامل ايه الله يسترك ويحفظك ربنا يخليك يا شيخ الله بس انا يخليك اسالك بس حرام يا شيخ اعري شعري قدام خطيبي ولا لا اه ده خطيبك ده مش جوزك ده خط- آه.
خطيبك ده ده آه، الخطبة هي وعد بالزواج يعني الخطيب ده ما زال أجنبي عنك يا أختي بسمة اوعى تكشفي شعرك قدامه آه، آه، إن شاء الله لما يعقد يا ستي ما فيش أي مشكلة خالص اعملوا له كمان سشوار وظبطي له الدنيا كده وحطي له يعني أحمر وأخضر آه، ما دام عقد بقى جوزك إنما قبل ال- قبل العقد ما ينفعش يشوف شعرك خالص بالمرة ولا شعرها واحدة كده تكون كده لوحدها طالعة كده ولا أي حاجة لأن هو الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا ربنا يبارك فيكم وما تقعدوش لوحدكم يكون في وجود محارم كده ان شاء الله يعني انا بقول كده ليه مش تزمت بقى من العلماء المسلمين انما انما حرص على كل المسلمين من ان احنا نبدا حياتنا الزوجيه بمعصيه فتنزع البركه يا رب بارك في بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم امين آه، الاخت اسماء من تونس اه احنا قلنا خلاص آه، الاستاذ عبد الفتاح من ايطاليا السلام عليكم شيخنا عليكم السلام نرجو ان تدعو لنا بالصبر والمغفره والذريه الصالحه ربنا ينولك كل ما تريد انت وجميع المسلمين الاخت فاطمه بنت المغرب من ايطاليا نحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يسترك وأتمنى من الله أن يوفقك ويرعاك سؤالي أو طلبي هو أن تذكر نصيحة لبنات الإسلام في المهجر في أن يتقين الله في حجابهن وأن تدعو لنا دعوة خير عايز أقول يا جماعة والكلام ده انا قلته طبعا وان شاء الله قريبا ان شاء الله تلاقوا على الموقع بتاعي جميع المحاضرات والمؤتمرات اللي كانت في باريس او في مدينة ليل او في آه، آه، آه، هولندا او في آه، بلجيكا ان شاء الله كله نازل على الموقع قريبا ان شاء الله ويعني ربنا يجمعنا وياكم على خير النصيحه دي كنت بقولها لهم هنا- هناك ان انتم في المكان ده انتوا صوره للاسلام واحسن طريقه تدعو بها الغرب هي القدوه ان احنا نكون قدوه طيبه للناس دولت انا فوجئت هناك في المؤتمرات ديت وفي المحاضرات ديت والله والاخوه قاعدين قدامي ويشهدوا ان آه، تلتين اللي كانوا حاضرين او على الاقل نصف الحاضرين كانوا بنات فرنسيات وشباب فرنسيين مش مسلمين لكن مجرد ان هم بيقولوا و- و- يعني ربنا يا رب يغفر لنا لنا ما لا يعلمون آه، كانوا بيقولوا احنا بس مجرد ان احنا بنشوف بسمه الشيخ فبتعطينا الامل فانا قلت لهم يا جماعه البسمه البسمه الحلوه تفعل مفعول السحر الحلال ابتسم في وشوش الناس اتعاملوا مع الناس برقي عشان الناس ديت لو شافت منكم الرقي ده بفضل الله يحبوا الاسلام والناس هناك ما شاء الله افواجا بيدخلوا الاسلام ما فيش يوم هناك رحناه الا وكان في ناس كل يوم بتخش في الاسلام فربنا يجعلكم يا رب العالمين صوره طيبه للاسلام والمسلمين الاستاذ محمد من الجزائر السلام عليكم استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام حبيبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله كيف وبركاته حالك يا شيخ يا اهلا وسهلا بخير شيخ والله ان انا احب والله ان انا احبك في الله احبك الذي احببتني فيه
والله يا شيخ نسالك ان تدعو لنا فقط انا وزوجتي واولادي فقط الله يبارك لكم ويحفظكم ويؤلف بين قلوبكم يا رب العالمين و... ويرزقنا وإياكم طاعته في السر وفي العلانية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين الأخت ياسمين سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك؟
يا أهلا وسهلا بحضرتك الله يبارك فيك
أنا والله بحبك الله ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين بدل بتمنى من حضرتك إنك تدعي لي في الهداية والاستقامة ربنا يرزقك يا رب نعمة الهداية والاستقامة ب- وتدعي- محافظة على الصلاة يا وتدعي أخت ياسمين أخويا بالشفاء إن شاء الله قولي لي بس الأول أنت محافظة على الصلاة
والله هي صلاة الفجر بس مش محافظة عليها بس بحاول أطلع يعني حافظت على أصعب صلاة وساب الباقي ربنا يبارك فيكي طب والحجاب أخباره إيه؟
لا الحمد لله لابسة مع الحسن الحمد لله، تمام.
وبحاول قد ما أقدر إن أنا بصوم اثنين وخميس وبختم المصحف على طول الحمد لله رب طب ده العالمين ما شاء الله ده انت شغاله في النوافل زي الفل يعني شغاله ما في انا بسمع النوافل كلام حضرتك على طول انا بحب حضرتك جدا الله وبسمع كلام يسترك حضرتك على طول طب بقى وبحاول ت- قد ما أقدر والله تقبلي ألتزم مني بقى بكل الكلام تقبلي اللي حضرتك بتقول عليه.
تقبلي مني نصيحه و- وتوعديني كده على الملأ نحافظ على الصلوات الخمسه يا اخت ياسمين ان شاء الله ماشي الاتصال انقطع طب هي سمعتنا عموما آه، آه، اخت ياسمين ربنا يحفظك يا رب العالمين توعدينا جميعا ان شاء الله ان من النهارده ان شاء الله محافظه على الصلاه الخمس عشان ربنا يجمعك كده بامهات المؤمنين في الجنه بقى ما مش هنروح بقى لامهات المؤمنين نقول لهم معلش كنا بنصلي الفجر بس الباقي ما كناش لا ده ده الفجر اصعب صلاه وربنا يا رب يكرمك وما دمت صليت الاصعب يبقى الاسهل ان شاء الله يكون أيس- ايسر ان شاء الله وكل الصلاه سهله ان شاء الله وانه ليسير على من يسره الله عليه ايوه يا استاذ احمد آه، استاذ الاخت لطيفه من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الو السلام عليكم عليكم السلام
يا, يا شيخ كنطلب منك باش تدعي لي لبنتي ربنا الله يبارك لك يخليك.
فيها مالها بنتك ايوه يا اخت لطيفه آه، يعني كانت بتصلي وبت... وبتعمل الحجاب وكل شيء ولكن الان تركت تركت كل شيء يا شيخ حصل شيء من الانتكاسه يعني طيب هقول لك حاجه يا اخت لطيفه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ودي نصيحه لحضرتك ولبنتك ولكل المسلمات والمسلمين اللي سامعيني دلوقتي دايما الانتكاسه بتحصل ليه يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ينال الذئب من الغنم القاسيه الشيطان لما يلاقي حد ماشي لوحده يهجم عليه بقى كده ويفترس قلبه انما لما يكون واحده آه، مسلمه ملتزمه كده ومعاها مجموعه اخوات ملتزمات او واحد ملتزم ومعاه مجموعه اخوه ملتزمين بيشدوا بعض كده ويعينوا بعض على الطاعه ال ال ال الشيطان ما يقدرش يقرب قوي من المجموعه دول كده حتى سبحان الله يقال في في قانون الغابه حتى ان لو 10 رجاله ماشيين مع بعض كده وقابلوا اسد الاسد رغم قوته دي كلها لا يجترئ انه يهاجم 10 في وقت واحد انما ينفرد بواحد وياكله واضح كده فعايز اقول لحضرتك حاجه خلي بنتك آه، تصادق كده بعض الاخوات الصالحات ان شاء الله وتوديها المركز الاسلامي والمساجد اللي جنبكم ان شاء الله وحالها يستقيم ويبقى احسن من الاول ألف مره ان شاء الله وعليك بالدعاء الاخت مروه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك يا رب يا رب يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال اتفضلي.
يعني آه أنا عمتي توفت قبل مامتها وباباها نعم فهم ليهم ورث اللي هو بتاع والدي طيب هل هي تاخد فيه ولا طيب.
لا بصي يا اخت مروه انت تلاحظي ان احنا في الحلقه في حلقه النهارده انا فوتت سؤال عن الحج وهفوت سؤال المواريث مش ل مش ل يعني لعدم المعرفه ولكن بس حفظا على آه يعني آه ان في برنامج فتاوى خاص في في قناه اقرا فانا ما بحبش ان إن انا يعني ايه اتعدى على حقوق الاخرين فان شاء الله تتصلي بشيخنا الدكتور عبد الله المصلح وهو يجاوب حضرتك على الاسئله الفقهيه ان شاء الله آه، وده من باب الادب مع آه، اخواننا و- آه، واحبابنا وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين آه، الاخت اكرام من المغرب بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير على هذا البرنامج ادعوا لي بالثبات وذريه صالحه ربنا يثبتك ويثبت كل المسلمين يا رب العالمين ويرزقكم جميعا بالذريه الصالحه الاخت مريم من الجزائر عمر 16 سنه مشكلتي اني اتوب واعصى واتوب واعصي مره تانية قلنا قبل كده ان احد ال- طلاب العلم سال شيخه قال له يا شيخ اني اذنب قال تب قال ثم أعود فأذنب قال تب قال حتى متى قال حتى تيأس الشيطان منك ولذلك يعني آه، آه، ورد في ذلك حديث أيضا آه، في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء فليعمل عبدي ما شاء ده مش معناه أن المولى عز وجل بيحض العباد على الذنب وإنما يحضهم على التوبة بعد كل ذنب ربنا يا رب يرزقنا إياكم توبة نصوحة أم صالح السلام عليكم السلام عليكم يا أم صالح وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ الله يحفظك ويسترك
الشيخ محمود بحبك أيوة.
في الله والله ربنا يحبك ويسترك يا رب احنا يا شيخ ص- محمود احنا والله يعني احنا كنا متابعين حضرتك انا وسلايفي هنا في البيت كلنا كنا يعني مرتبطين بحضرتك وبالبرامج اللي انت بتعملها الله يسترك ويبارك فيك يا رب شكرا آه كنا في برامج حضرتك كنت بتعملها على قناة تانية غير قناة اقرأ وكنا متابعينها فالبرامج دي بعد كده انقطعت ربنا يبارك فيك يا رب العالمين عموما يعني ان شاء الله في برامج آه، موجوده ان شاء الله و... و... وانا بس عايزكم اهم حاجه انا عايز اهم حاجه يعني عايز ما نفرقش ابدا ابدا برنامج ليلى في بيت النبي آه، آه، البرنامج ده انا بعتبره قضيه حياتي وبعتبر ان يعني بقول يا رب انت فتحت لنا باب باب للجنه لعل وعسى ربنا يجمعنا واياكم في الجنه فانا يعني من جوايا استشعر ان شاء الله ان لعل وعسى يكون البرنامج ده طريق ان احنا نوصل للناس الاسلام ال- الوسطي الجميل الهادئ اللي بدون لزعيق ولا مشاكل ولا تشدد ولا تعصب ولا تسيب يعني لا افراط ولا تفريط احنا وكذلك جعلناكم امه وسطا فانا من خلال هذا البرنامج اتمنى ان انا انقل للامه الاسلاميه ولغير الاسلاميه المنهج الوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال برنامج ليله في بيت النبي ولعلكم تعلمون جميعا ان البرنامج داخل في السنه آه، اواخر السنه الثالثه والحمد لله رب العالمين كل ما نقوله كله وسطيه ورحمه وحلم ورفق لان هي دي اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم آه، الأستاذ آه، أمير من السودان أنا من المعجبين جدا ببرنامج ليلة في بيت النبي أرجو أن تدعو لي بالتثبيت في الدين والصحة والعافية ربنا يرزقك كل هذا ويثبتك ويكرمك آه، لأخت أسماء من تونس ادعو لي بالزوج الصالح ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح وإحنا قلنا يا جماعة كل الإيميلات وكل ال- الدعاء اللي بيطلب منا على الشاشة في حلقة ليلة في بيت النبي يقينا بندعو لهم ربنا يبارك فيهم جميعا حتى لو لم يذكر اسم أي حد جاي من الإيميلات الكث- الكثيرة اللي مش قادرين نقولها كلها يقينا بتتجمع الاسماء ان شاء الله وبندعي لهم كلهم ربنا يبارك فيكم يا رب. الاستاذ احمد من ايطاليا السلام عليكم.
الو السلام عليكم ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام حبيبي.
انا مبسوط قوي ان انا بكلم حضرتك والله الله, الله يسعد قلبك حبيبي ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك ويحفظك من كل شر واذى والله امين يا رب العالمين.
إيه سؤال بس بعد اذن حضرتك لو الواحد دفع جزء بس من ال- من الضرائب ما دفعهاش كلها امم حلال ولا حرام؟
لو دفعت جزء إيه من تاني الضرائب- اه ده يعني جزء بس بسيط من الضرائب ما دفعهاش كلها حلال ولا حرام؟ إيه حاجه كمان بس بعد اذن حضرتك تدعي لي ولوالدتي تدعي لي ان ربنا يرزقني ال- التقوى آه، انا بس عايز اسالك على و- حاجه يا ويا- استاذ احمد.
ويسر لي امري عاي- و- وادعي لوالدتي عايز اسالك بس سؤال ربنا يحفظك. جزء من الضرايب فين؟ في في, في ايطاليا اللي انت قاعد فيها ولا فين؟
آه، ايوه نعم اه طيب ماشي حاضر يعني بص يا استاذ احمد هو آه، آه، اي دوله اي دوله احنا ب- بيقيم فيها اي حد في بلاد الغرب فبيطلب منه آه، وده اشتراط بقى و- و- والتعاقد شريعه المتعاقدين هو بيقول لك اقعد في بلدي اه وادفع لي ضرائب وفي مقابل هذه الضرائب انا بقدم لك خدمات الحقيقه كنا بنقول للناس في بلادنا اتهربوا من الضرائب لان هذه الضرائب احنا عارفين انها كانت بتتصرف على ايه وكان ضرائب بتؤخذ ولا يقدم في مقابلها اي خدمات لكن انا اظن ان في البلاد ديت لما بيفرضوا ضريبه على الشعب وبيت- وبيتساوى في هذا الغريب والقريب يعني ابن البلد بيدفع ضرائب واللي مش ابن البلد ايضا بيدفع ضرائب على حد علمي في مقابل تقديم خدمات واظن ان نحن نرى ان البلاد دي بتقدم للقائمين فيها هذه الخدمات فحاول تقدم الضرائب كما انت تستمتع بهذه الخدمات ربنا يحفظك وبندعو لوالدتك واخواتك وكل عيلتك ربنا يحفظهم يا رب العالمين. استاذ احمد من مصر السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام حبيبي.
ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا اني احبك في الله احبك الذي احببتني فيه.
والله يا شيخ محمود انا عايزك تدعي لي بالهدايه وتدعي لي انا وزوجتي الذريه الصالحه وتدعي والدي ربنا يشفيه ربنا يشفي والدك ويهديك ويبارك لك في زوجتك ويرزقكم بالذريه الصالحه و- واهم حاجه بقى يا استاذ احمد ربنا يبارك فيك يا رب خد بايد زوجتك وخليها تاخد بايدك كده والصلوات نحافظ عليها وقراءه القران ما ننساهوش ولا نهجره ابدا القران يا جماعه كتاب ربنا سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد الاستاذ عبد الله من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ اهلا وسهلا بحضرتك
يعيشك آه عندي سؤال آه، فيما يخص آه، السكن عندنا في الجزائر م- عاملين نظام آه، ان اللي يشتري سكن عن طريق البنك نعم.
آه، واحد في المية نعم آه، وما عندناش الامكانيات باش نشريو السكن بمالنا الحر نعم وش نعملوا ما ما عرفناش واش نديروا نعم طيب يعني يعني عندك امكانيه انك تشتري السكن بمالك الحر دون ان تلجا الى البنك صح كده انا شايف ربنا يبارك فيك المشكله مع مم.
امكانيات آه، آه، آه، انا انا انا عامل اجير اه
وما عنديش امكانيات باش نشري باش نشري مسكن بمالي الخ- الخاص انا عموما يا اخ عبد الله دائما دائما يعني ردي على مثل هذه المسائل ربنا يا رب يحفظكم يا رب ويرزقكم يا رب مساكن في الفردوس الاعلى يا رب العالمين لان هذا السؤال سئلته برضه في اوروبا آه، احنا هنا لا نستطيع ان احنا ناخد بيوت تمليك الا من خلال قرض من البنك قلت طيب يعني انتم قبل ان تسالوا هذا السؤال ما انتم قاعدين في بيوت قالوا اه بس بالايجار قلت ما فيش مشكله اقعد في بيت بالايجار الى ان يوسع الله عليك لان عن يقين وحتى وانا بكلم واحد من اللي جالسين قال لي فعلا ده اللي بيحصل قلت لهم انا على يقين من ان المولى عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال لي فعلا والله يا شيخ كل قرض خدناه دخل علينا بالخراب أضف إلى ذلك أن الربا هو الذنب الوحيد والكبيرة الوحيدة التي قال الله فيها سبحانه وتعالى آه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله من يتحمل حرب من الله ورسوله ولذلك إحدى الدول الكبرى كب- من أكبر دول العالم سقط اقتصادها بسبب الربا وهم لما اجتمعوا كمسؤولين قالوا خلاص لا نجاة لنا إلا بالاقتصاد الإسلامي ولكن اوعوا تقولوا إن ده اقتصاد إسلامي قولوا إحنا ابتكرنا أسلوب اقتصاد جديد ربنا يحفظنا يحفظكم فاصل قصير ونرجع لكم اوعى تصلي على حبيبك اوعى تنسى الصلاة على حبيبك صلى صلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا في الفاصل اللي فات جاي بقول اوعى ما تصليش على حبيبك فقلت اوعى تصلي على حبيبك ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آه الاخ الزبير اسمي الزبير وانا من تونس حقيقه ثلاث اسئله في قمه الروعه من اجمل الاسئله التي جاءت في هذه الحلقه بيقول آه، لدي بعض مسائل اولها هل الذي سيخرج لقتل الدجال هو الخضر عليه السلام طبعا الخضر الراجح انه انه نبي كريم آه، لانه حتى في اخر سوره الكهف او في اخر تساؤلاته مع سيدنا موسى قال وما فعلته عن امري فده اكبر دليل على انه كان نبي يوحى اليه من السماء طيب فالذي آه، سيخرج لقتال الدجال هل هو الخضر طبعا لا لان الخضر مات خلاص قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى طفلا صغيرا وأخبر أنه لا يأتي مئة عام ويبقى على الأرض مثل هذا أحد يعني كل مئة عام والأرض بتتقلب فالذي يخرج لقتال الدجال هو آه، سيدنا آه، عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال أما الذي سيخرج من المدينة المنورة فهذا الشاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للدجال أنت الدجال وقال أما تعلم أني ربك قال ما بربنا خفاء يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى علينا ولكنك أنت الدجال فشقه الدجال نصفين وهذا الحديث ثابت أيضا آه، في صحيح مسلم فشقه نصفين ومشى بين النصفين ثم أمره فأحياه مرة أخرى فثم قال له هل تعلم أني ربك قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت المسيح الدجال آه، اتفضل طيب معنا معنا استاذ احمد مين مين الاستاذ ايهاب من مصر السلام عليكم أو- ام اياد اه نعم ام اياد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازي حضرتك يا شيخ انا سعيدة جدا انا مكلمك الله يسترك ويسعد قلبك الله يبارك لك يا شيخ انا الاول كنت عايزاك تدعي لابني انه ربنا يجعله كده من حافظة القرآن الكريم يا رب يبارك لك فيه وينبته نباتا حسنا يكون من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى امين يا رب ثانيا انا بقالي فترة انا متجوزة بقالي ثلاث سنين ونص وانا وزوجي بقالنا فترة في مشاكل كنا الحمد لله كويسين نعم.
بس بقالي فترة في مشاكل جامدة وكده نعم على اتفه الاسباب يعني نعم فكان في شيخ آم، زي- يعني من الازهر وكده فقرا لي القران بتاعه قال لي ان انا في حد عامل لي عمل بالتفرقه بيني وبين جوزي وكده نعم نعم وانا بتعب في الصلاه جدا بعد كل صلاه نعم.
بحس ان انا تعبانه جدا ووجع في جسمي غريب ودايما بعد صلاه العشاء بالاخص او كده بلاقي نفسي تعبانه جدا و... وبقعد اعيط معرفش انا بعيط ليه انا هقول لك على حاجه مختصره جدا يا ام اياد جميله جدا لحضرتك ولاي حد بيشتكي من نفس الشكوى ال- ال- ال- الغريبه دي آه، يا جماعه كل ذي نعمه محسود آه، ممكن واحده متزوجه تحسد من اي انسان ممكن واحده عندها اولاد تحسد من واحده ما عندهاش اولاد وهكذا فالواجب علينا ان احنا اولا نحرز او نحفظ بيوتنا ديت م- ب- ب- باحراز نبويه من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم عر- علمنا ان اذا دخلنا بيتنا نذكر المولى عز وجل فيقول الشيطان الاعواني لا مبيت لكم نذكر ربنا عند الطعام فيقول الشيطان الاعواني لا مبيت لكم ولا عشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يعني بذكر الله عند الدخول وعند الطعام وبالسلام على أهل البيت البيت يتملي بركة ويتملي ملائكة وتمنع الشياطين من الدخول أما لما قصرنا في هذه الأمور البسيطة جدا دخلت الشياطين وخرجت الملائكة وأصبح على أقل الأمور بتحصل مشاكل اما بالنسبه للموضوع السحر اللي معمول حضرتك سحر التفريق نصيحتي اولا ما حدش يجيب حد يقرا عليه نصيحتي نصيحتي انا الشخصيه من اخيكم الصغير ما حدش يجيب حد ي- يقرا عليه لان الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ودي مساله مهمه جدا يا استاذ احمد عايز بس اركز مع المشاهدين فيها ان ان افضل آه، آه، يعني اكتر علاج ناجح في مسائل السحر والحسد وهذه الاشياء آه، هو اخلاص المعالج ولا يكون هناك انسان اخلص للانسان من نفسه فالاولى ان احنا نقرا سوره البقره على ماء والميه دي تشربي منها حضرتك بق الصبح وبق بالليل انت وزوجك وابنك او اولادك و- و- و- وحط شويه كده في- دفيهم على ال- على النار وحطيهم في بخاخه المكوى في غرفه النوم كده رش جسمك رش خلي جوزك يرش جسمه اولادك يترش جسمهم كل ده بفضل الله بيروح اضافه ان الى ذلك نجيب شريط الرقيه الشرعيه ونحط هيدفون في ودنا ونسمعه ونخلي سوره البقره شغاله في البيت فان سوره البقره اذا قرات في البيت فانه لا يقربه شيطان كما ثبت في الحديث لا يقرب ذلك البيت شيطان ثلاث ليال ابدا مش ممكن يقربه بفضل الله وربنا يحفظك ويحفظ جميع المسلمين والاخت مريم السلام عليكم مريم من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
والله يا شيخ انا م- فرحانه قوي قوي انك بكلمك نفسي اكلمك من زمان والله العظيم الله يسعد قلبك يا اختي مريم والله انا بعتبرك زي ابي الله يرحمه الله يرحمه رحمه واسعه يا رب العالمين عايزه اقول لك اني بقالي 25 يوم فقدت الوالد
توفي من 25 يوم
ماذا؟
توفي من 25 يوم اه الله يرحمه يا رب رحمة واسعة يا رب يا رب وأسأل يا الله أن رب.
يوسع كان قبره أبي وأن ينور صلى قبره الفجر- اتفضلي صلى الفجر وبعدها ب 15 دقيقه توفي الله الله يا رب يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين يا بخت والله يا اختي مريم يعني والله نتمنى والله حسن الخاتمه دي ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه رب العالمين عايز اجاوب بس على أس- اسئله اخي الزبير من تونس في عجاله سريعه فقلنا ان الذي يخرج لقتال الدجال ليس هو الخضر وانما الذي يخرج لقتاله هو عيسى عليه السلام طيب الخضر آه، مات امال سيدنا عيسى عايش ليه لحد دلوقتي لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبر بذلك اخبر ان سيدنا عيسى عليه السلام رفع الى السماء كما قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم آه، في الايه و- بل رفعه الله اليه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم آه، والذي نفسي بيده سيوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها يبقى وجود سيدنا عيسى حيا إلى آخر الزمان هذا استثناء أما الخضر عليه السلام فتوفي آه، عليه السلام ما حكم الصلاة وراء الإمام الذي لا يحسن القراءة ال- المفترض ان احنا نقدم الاقرا لان النبي صلى الله عليه وسلم آه، يعني اخبر انه آه، يؤم القوم اقراهم لكتاب الله آه، ثم اعلمهم بسنه رسول الله ثم فان تساووا في ذلك ف- ف- ف- فأق- فاقدمهم هجره ثم اذا تساووا في ذلك فاكبرهم سنا فالاولى ان احنا نقدم الاقرا لكتاب الله سبحانه وتعالى الاخت هبه من مصر السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، لو سمحت فضيلة الشيخ أنا بسأل سؤال عن الصلاة نعم.
يعني أنا في قبل كده قالوا إن لازم قبل السن قبل ما أصلي السنة ايوه إن أنا أسبح يعني سبحان الله والحمد لله يعني كل التسبيح مم.
وبعد كده بقى أصلي السنة تاني نعم آه، فأنا, فأنا مش عارفة يعني كده صح ولا إيه وإحنا بعد أصلا ما بنخلص الصلاة كلها فبنسبح نعم هو آه، احنا لا بعد بعد ما بنخلص الفريضه يا اختي هبه ربنا يا رب يحفظك ويسترك آه، بنسبح 33 ونحمد المولى عز وجل 33 ونكبر 33 ونختم تمام ال 100 لان كده 99 بنختم بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لكن حته بقى ان انا اسبح قبل ال- النوافل او السنن فهذه لم ترد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم على ذلك اي دليل يعني ان انا صليت الظهر لسه هقوم اصلي السنه فلا بد ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كنوع من انواع الطقوس اللي بتعمل قبل السنن فهذا لم يرد في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام زكريا من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا الحمد لله انا عندي سؤال يعني انا سمعت انك أم، يعني حكيت يعني على شراء منزل بالربا نعم يعني احنا في فرنسا ما عندنا يعني بنك اسلامي يعني باش نعملوا يعني نعم نشتروا أقول ما أنا- منزل.
ما انا قلت يا ام زكريا يا ربنا يا رب يوسع عليكم يا رب ربنا يوسع عليكم ويكرمكم و- ويرزقكم يا رب يعني احنا احنا في النهايه بكل البيوت دي حتى لو اشترينا بيوت الدنيا كلها ففي النهايه ان شاء الله لا منزل لنا الا في جنه الرحمن ان شاء الله ان ربنا اكرمنا بدخول الجنه عايز اقول يا ام زكريا ان احنا قلنا ان يا جماعه الخير ربنا يحفظكم آه، نستاجر نستاجر ان شاء الله منزل على قدنا كده لحد ما ربنا يوسع علينا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا وان يرزقكم جميعا بيوتا في الجنه قبل يعني قبل ان يكتب لكم بيوتا في الجنه قبل ان يكتب لكم بيوتكم بيوتكم في هذه الدنيا وربنا يا رب يوسع عليكم في الدنيا ويوسع عليكم في الاخره يا رب العالمين. ما كانت معانا ام زكريا من فرنسا، تاني؟ ام احمد من فرنسا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته من مصر طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه انا بشرف بكلام ان انا بكلم حضرتك النهارده الله يسترك يا رب. اتفضلي يا ام احمد.
آه، لو سمحت بقى بطلب من حضرتك ازاي ان انا آه ادعي لوالدي وايه الاعمال اللي انا اتقرب بها الى الله انه يرحمه واتقبله عنه امين يا رب لانه توفى خمسة ثلاثة الله يرحمه رحمه واسعه يا رب.
اللهم امين هو ما- توفي يوم ايه يا ام احمد؟
ثلاثة خمسة لا، اليوم- آه اليوم.
خمسة اتنين اليوم جمعه خميس سبت يو آه يوم الثلاث طيب خير ان شاء الله خير يا رب.
ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه رب العالمين وعايز اقول لحضرتك حاجه اكتر حاجه بتنفع الميت بفضل الله سبحانه وتعالى الدعاء والاستغفار ان انت تدعي له وتقولي له يا رب اغفر له وارحمه الدعاء والاستغفار والصدقه الجاريه وافضل الصدقه الماء لأن سيدنا ابن عباس فص- فسر ذلك كما جاء في تفسير سورة الأعراف حينما آه، نادى آه، آه، أصحاب النار أصحاب الجنة آه، آه، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فقال والله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة ف- فأفضل السقيا هي الماء يبقى ال- الدعاء الاستغفار الصدقة الجارية وإذا كان عليه إذا كان ما حجش وأنت حجيت عن نفسك حجي له إن ما كانش حج آه، آه، اعتم- ما اعتمرش وانت اعتمرت على نفسك اعتمري له آه، آه، فاتوا آه، صيام ايام من فريضه شهر رمضان صومي عنهم ما فيش مشكله او لو ما كانش عنده قدره اطعمي عنهم يعني المهم هذه الخيرات الكبيره بتصل الى الميت بفضل الله وربنا ياجرك وان شاء الله بعد آه، يعني حياه طويله مليئه بالطاعه لما يموت الانسان وهو عمل الخير ده لوالده هيلاقي من اولاده برضه من يفعل مثل هذا الخير له ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين آه، الأستاذ سليم من الجزائر السلام عليكم شيخنا الفاضل كيف حالك أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه أرجو أن تدعو لي فأحيانا يضعف إيماني إحنا قلنا يا جماعة آه، ان الايمان آه، عمره ما بيثبت على وتيره واحده يعني ما فيش حد يقول ايه انا عايز ايماني ده يبقى كده وخلاص لا مش هيثبت ابدا الايمان لا يثبت على وتيره واحده او على درجه الايمان نفسه يثبت لكن لا يثبت على درجه خدوا بالكم واضح كده يعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اه ربنا هيثبتك ان شاء الله لكن الايمان بقى نفسه يطلع وينزل عامل زي الترمومتر يطلع وينزل يطلع ازاي يطلع بالعمل الصالح بالاستغفار بالدعاء بالصلاة على النبي بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى في كل طاعة قربنا من ربنا آه، تمام كده وينزل بإيه بحاجتين إما بالمعصية أو بالغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إن الإيمان لا يخلق يخلق يعني يقدم كما يخلق الثوب فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يبقى من ضمن الأشياء ادعوا أنت ساجد اللهم جدد الإيمان في قلبي أم عبد الله من مصر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه لو سمحت والله يا شيخ انا اقسمت آه، على على امر يعني بالله وغلظت اليمين ولكن انا ما كنتش فعلت الامر دوت نعم.
وانا اصلا مش معتاده الكذب خالص نعم و... وربنا يعلم ان الانسان يعني تاب تبت كتير واستغفرت كتير ولكن انا شايفه ان ده يمين غموس وانا عارفه ان ده من الكبائر نعم.
فيعني
يعني توبة، اقسمت في على حاجة.
شيء يا ام عبد الله انا عايز اقول حاجه يعني آه، اصل في فرق بين ان الانسان آه، يقسم على شيء من اجل تبرئه نفسه مثلا عفوا يعني يعني حد بيتهمني بحاجه وانا ممكن اكون فعلتها فاستحييت ان انا اقول انا عملتها فاقسمت بالله ان انا ما عملتهاش آه، يعني عياذا بالله طبعا يعني آه، دي حاجه الحاجه الثانيه ان اكون اقسمت بالله على شيء عشان اخد حق انسان فدي حاجه تانية هي دي اليمين اليمين الغموس اللي الانسان بيخ- بيقسم بالله كذبا من اجل ان آه، ياخذ حق صاحبه او اخ حق اخيه المسلم فان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله يعني آه، ان كان فيها اخذ حق فرد الحق ان شاء الله وتوب الى الله سبحانه وتعالى واكثري من الاستغفار ومن التوبه ومن العمل الصالح وان كان مجرد ان انت أقسمت لتدفعي تهمة عن نفسك آه، قد يحدث بسببها فساد أكبر فإن شاء الله برضو أست- استغفري المولى عز وجل وتوبي إليه سبحانه وتعالى وأكثري من العمل الصالح والله سبحانه وتعالى أسأله سبحانه وتعالى أن يغ- يعفو عنا وعنكم يا رب العالمين آه، الأس- الأخت أمل منصور آه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم قراءة القرآن للمتوفى وخاصة سورة ياسين الحقيقة آه، دي للأمانة العلمية كل ما ورد في فضل سورة ياسين فكل الأحاديث بلا است- بلا استثناء أحاديث ضعيفة وموضوعة يعني لم يرد ولا حديث صحيح في فضل سورة يونس في فضل سورة ياسين أما عن حكم قراءة القرآن للمتوفى فاختلف فيها الأئمة فالأئمة الثلاثة الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي والإمام آه، أبو حنيفة و- والإمام آه، أح- آه، والإمام آه، مالك الثلاثة قالوا لا يجوز أصلا ولا يصل قراءة القرآن إلى المتوفى لكن الإمام أحمد جابها ب- بحرفانة زي ما بيقولوا كده قال يعني هو قراءة القرآن مباشرة للمتوفى وإهدائها للمتوفى هذا ليس من عمل السلف ولم يرد فيه حديث صحيح ابدا عن النبي عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن آه، قال ان قراءه القران وشوف بقى الحرفان اللي جابها الامام احمد آه، رحمه الله رحمه الله وسعه قال قراءه القران الانسان اكيد بياخد عليها ثواب الحرف ب- ب- بحسنه والحسنه بعشر امثالها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن الممكن ان يقرا الانسان الورد بتاعه من القران ويهب ثواب القراءه للمتوفى مش القراءة نفسها إنما ثواب القراءة ولذلك لا يجوز أبدا إن إحنا نستأجر واحد يجي يقرأ ونديله فلوس عشان يصل الثواب للمتوفى لأن هذا الرجل الذي يقرأ القرآن لا يريد الثواب وإنما يريد الأجر المترتب على القراءة واضح يا جماعه فان كنت انا هقرا علشان يصل ثواب القراءه لابي او لامي فجوزه الامام احمد وان كان الائمه الثلاثه قالوا هذا لم يرد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما آه، تركت من شر الا وقد حذرتكم منه وفي آه، الاشياء الجميله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في انها تصل الى المتوفى فيه غنيه عن كل شيء لم يرد في سنه النبي وجزاكم الله خيرا صلى على حبيبك
بيت الرسول بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه مرحبا بإخواني في الفاصل الأخير ربنا يجمعنا وإياكم على الخير والوقت معاكم بيجري بسرعة آه الأخت فرح من تونس ادعي لي بالنجاح ورضا الوالدين ربنا ينجحك ويرضي عنك والديك والله يخليك ادعي لخالي بالشفاء العاجل ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين وأرجو أن تزور تونس إن شاء الله قريبا إن شاء الله الأخت سمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الله يحفظك من كل سوء آمين أنا عمري 15 سنة من الجزائر ادعوا لي آه، أن الله يثبتني ويثبت كل المسلمين يا رب ثبتها وثبت كل المسلمين يا رب العالمين على طاعتك يا أرحم الراحمين أم أيمن ربنا يحفظها و- والمس من كلماتها يعني رقه وحنان آه، ام ايمن آه، حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وجزاك الله خير الجزاء ورزقك حبه ورضاه ورضاه والدرجات العلى من الجنه انت والساهرين على نجاح هذا البرنامج، اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يحفظكم اختنا ام ايمن بتدعو لكم جميعا. آه، آه، هذا البرنامج الممتع النافع باذن الله شكر الله لك يا شيخ واعانك وسخر لك جميع الاسباب لتبليغ دعوتك الى كل بقاع العالم اللهم امين يا رب العالمين ارجو منك الا تنسانا من صالح دعائك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشكرك يا ام ايمن و معانا امه الله من مصر السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه أم- ايوه اخت امه الله اهلا وسهلا بحضرتك إني أحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين أه برجو منك تدعي لي وتدعي لابني بالهداية يا شيخ ربنا يهديهولك ويبارك فيه يا رب ويثبتنا واياكم على الخير وعلى الطاعه
أنا سعيدة أوي إني بكلم حضرتك والله الله يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب واحنا وجميع المسلمين يا رب العالمين الاستاذ محمد من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم شيخ عليكم السلام حبيبي
والله انا فرحان آه، كثير آه، اني سمعت صوتك الله يفرح قلبك يا محمد ربنا يحفظك حبيبي
شيخ عندي سؤال آه، متعلق بالزوجه بزوجتي نعم
آه، والدها والدها
نعم والدها نعم آه، آه، قطع العلاقه معها لانها اتصلت بامها امها في علمك آه، آه، طلقها انا طلقها فهمت والدها فهمت السؤال يا استاذ محمد يعني هي آه، والدها مطلق والدتها ربنا يا رب يبارك في بيوت المسلمين ويحفظهم من كل سوء فوالدها مش عايزه تتصل بوالدتها طبعا هذا الكلام من الاثم بما كان حرام حرام عليك ان انت تمنع بنتك انها تتصل بامها دي امها يعني هي ان كانت زوجتك انت انقطعت علاقتك بزوجتك فلا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان انت تمنع اولادك عن امهم مش ممكن ده ده ده, ده مين يفكر في الكلام ده فانا عايز اقول ل- ل- لزوجة حضرتك آه، اتصلي بامك واطمني عليها حتى لو غضب والدك آه، لكن حاولي تكوني منصفه في ان في النهايه انت عايزه رضا الوالد والوالده فحاولي ان انت تتصلي بيها من وراه وتتصلي بيه من وراها ولا تكذبي يعني مجرد فقط يعني ان انت يعني مش لازم تخبري والدك ان انت اتصلت بوالدتك ولما تتصلي بيها قولي لها ما تعرفيش حد ان انا بتصل بيكي وكذلك افعلي مع والدك وبر امك وابوكي ولا تلتفتي لهذا الكلام ربنا يحفظكم يا رب العالمين واجعلنا جميعا واصلين للرحمه رب العالمين. آه، الاخت سماح السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا عم الشيخ الله يبارك في حضرتك الله يخليك آه، والله انا حضرتك اتظلمت كتير قوي في حياتي آه، طبعا والدتي والدتي والدي ووالدتي متوفيين الله يرحمهم يا رب فحضرتك بس مطلوب من حضرتك انك بس تدعي لي بالهدى اكتر واكتر واللي اقرب لربنا اكتر ربنا يكرمك يا رب وربنا يرزقني بالذوق الصالح يا رب الله يكرمك يا اخت سماح ربنا يا وتدعي رب لي والنبي عشان خاطر برضو ان لا إله ربنا إلا يهدي الله.
اخويا حاضر ربنا يهديهولك يا رب ويكرمك يا اخت سماح وربنا يرفع عنك الظلم وعن كل مظلوم يا رب العالمين و... و... ويهديك ويشرح صدرك ل... للايمان والطاعه يا رب العالمين ام سيف من الجزائر السلام عليكم
الو السلام عليكم يا شيخ محمود ياسين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا والله وسهلا.
يا شيخ حبك بالله يا اخي ربنا يحبك ويسترك يا رب يا شيخ انا حاليا اشتغلت في بنك بشتغل فيه يعني جديده وهذا البنك يتعامل بالربا و- وناس قالوا لي باللي يعني انك شغلك في البنك حرام يعني انا ما خدتش قرض بس اشتغل فيه يعني اه نعم
يعني هل شغلي فيه حلال او حرام يعني طيب هقول لك يا ام سيف هذا- آه، اذا كنا احنا الله يبارك فيك يا ام سيف ربنا يحفظك ويسترك آه، اذا كنا احنا بنقول ان القرض الربا ومن البنك حرام فمن باب اولى بقى الشغل في البنك ده مشكله كبيره لكن عموما عايز اقول لك حاجه اذا كنت محتاجه الى العمل اذا كنت محتاجه الى العمل فابحثي عن عمل ان شاء الله ما يكونش فيه اي ايه اي آه، حرمه او اي شبهه آه، واذا كنت آه، عشان برضو يعني نعرف سماحه الاسلام عامله ازاي وإذا كنت معذورة ومحتاجة إلى هذا العمل للضرورة القصوى فابحثي بجد واجتهاد عن عمل آخر وخليكي في العمل ده لحد ما تلاقي العمل الآخر فإن وجدتي أي عمل حتى ولو كان أقل حتى ولو كان أقل في الراتب إن شاء الله ربنا هيبارك لك لأن يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن لقيتي عمل أقل حتى منه في الراتب فانتقلي إليه مباشرة وإن شاء الله هتلاقي البركة في حياتك إن شاء الله ربنا يبارك لك يا رب العالمين لكن أسرعي إلى إن أنت تبحثي عن عمل آخر إن شاء الله الأخت ميرفت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
على من فضل حضرتك يا شيخ اتفضلي.
دلوقتي عندنا تربة عاملينها صدقة جارية وفي تربة تانية بتاعت والدي نعم.
عمتي بتصر ان انا ادهن التراب هل ده حلال ولا حرام بتصر إن أنت إيه؟
ادهن التراب ابيضهم تدهنيها تبيضيها لا طبعا يعني ليس من السنة طبعا تبييض آه، المقابر ولا آه، ولا إضاءة المقابر إلى غير ذلك آه، قولي لها لا يعني ده مش من السنة أبدا إحنا ممكن يعني آه، من باب بس ال- آه، معرفة ال- المكان اللي إحنا دافنين فيه أقاربنا ممكن آه، يعني بعض من العلماء تجاوز في هذه المسألة إن ممكن يكتب بس لوحة بسيطة كده إن ده مدفن عائلة فلان الفلاني عشان يتعرف بس المكان حينما نذهب لزيارة آه، أقربائنا المتوفين ربنا يا رب يكرمك ويحفظك يا رب العالمين الأخت ماجدة من مدينة ليل في فرنسا إن أنا نحبكم في الله يا شيخ ربنا يحبكم ويستركم آه، حضرنا محاضراتكم في مدينة ليل في فرنسا واستفدنا منها كثيرا جزاكم الله خيرا ونشكركم على المجهود جزاكم الله خيرا أختي ماجدة ربنا يحفظك ويحفظ أهل مدينة ليل والحقيقة آه، ما اقدرش انسى ابدا جمال المؤتمر اللي كان هناك حاجه جميله جدا ان شاء الله ولما تشوفوا المحاضرات يعني آه، حاجه استقبال جميل جدا وكنا بنتخيل الحقيقه والله يعني كان ال- في مخيلتنا آه، احنا كدعاه ان احنا لما نروح اوروبا او امريكا او مثل هذه البلاد يعني عدد اللي بيحضروا المحاضرات او المؤتمرات يعني يا دوب لان الناس مشغولين هناك اما بالعمل واما في نظ- في نظر بعض الناس واما مشغولين بحياتهم ودنيتهم وخلاص لكن فوجئنا بمفاجاه اذهلت عقولنا والله العظيم الحضور هناك آلاف لا تعد ولا تحصى ربنا يا رب يحفظهم ويثبتهم على الإيمان يا رب العالمين الأخت جميلة من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، نسأل عن تفسير آه، اسم تصميم نعم
آه، تفسير اسم تصميم تفسير اسم تسنيم اه تصميم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين طيب آه يعني هو ال- ال- ال- التسنيم نوع من انواع ال- ال- ال- المشروبات التي يشربها الناس في الجنه لكن هو اسم جميل طبعا يعني آه، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون فهي تسنيم عين ماء في الجنة إن شاء الله بيشرب منها أهل الإيمان وأهل الطاعة ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله وربنا يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي أولا ل- حتى لا نظمأ بعضها أبدا ثم بعد ذلك يرزقنا الشرب والطعام والنعيم في الجنة واللي أجمل من كل هذا آه، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أم محمد سلام عليكم
الو سلام عليكم أم محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله ازيك يا يبارك- شيخ أهلا وسهلا
والله العظيم انا لو شفتك لبوس القدم بتاع رجليك والله يا شيخ استغفر ان الله.
احبك في الله الله يبارك فيك ربنا يحبك ويسترك يا رب الله ربنا يستر.
يبارك لك يا رب عايزك تدعي لي يا شيخ وتدعي لجوزي ربنا يسترك انت انا وزوجك عايز عايز اسالك بس سؤال اتفضلي يا محمد انا جوزي حلف عليا بالطلاق آه.
آه، اتخانقنا انا وهو يعني وكده ايوه فقال لي تبقى محرمه عليا زي ام واختي لو في حد دخل من اهلك هنا امم فراح سأل وكان شيخ فقال له لا ما فيش حد من أهلها يخش والحرمانية تفضل زي ما هي امم فأنا دلوقتي صعبان عليا إن يبقى في مناسبة أو عيد أو حاجة وأهلي ما يجوليش هو ده عموما ده مش طلاق ده اسمه ظهار اسمه ظهار يعني لو حصل ده يبقى هو كده حصل آه، ظهار ف- فهو ما كانش ينبغي طبعا ان هو يعني يعني في ناس يا جماعه بتضيق على نفسها بطريقه غريبه زي اللي يقول لي انا قلت لزوجتي انت طالق لو كلمت امك طب ما شيء طبيعي لازم اتكلم امها يعني هي يعني هي بالعقل كده هتروح تهجر تهجر امها ولا تهجر ابوها يعني انا بستغرب على ال- على الرجال اللي بيقولوا الكلام ده الحقيقه يعني ربنا يا رب يهدي يا رب العالمين في حد في الدنيا يقول لزوجته تبقى محرمه عليا زي ام واختي لو حد من اهلك دخل طب ما لازم اهلها يخشوا فربنا يا رب يحفظك يا ام محمد يعني و- ويهدي لك زوجك يا رب العالمين الاستاذ مراد من اسبانيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا كيف حالك يا شيخ محمود الله يسترك ويبارك فيك الله يجزيك عنا كل خير يا شيخ امين يا رب العالمين والله انا انا مش مصدق انا قلت له ما عرفتش شكون اكلم يا شيخ الله محمود يخليك ولا حبيبي كيف حالك يا شيخ الله الله يرحم يخليك.
والديك والله يجزيك عنا كل خير يا امين يا رب العالمين الله يخليك حبيبي اتفضل يا حاج مراد شيخ لو اتفضل سمحت اتفضل حبيبي آه هو بالنسبة لإلقاء السلام على الكفار يعني نعم.
زملاء عمل هل يجوز انك تلقي عليهم السلام ام هم اللي يكونوا بادئين بالسلام؟
يعني هو اللي بيحصل كالآتي يا أستاذ مراد ربنا يحفظك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأوهم بالسلام يعني ان انت تقول له السلام عليكم بدايه فهذا في نهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان قال لك السلام عليكم كل وعليكم واخد بالك دي ما فيهاش اي حاجه خالص ان انت ترد عليه السلام وان كان بعض اهل العلم قالوا فان كان في المكان آه، مسلمين وغير مسلمين فمن الم... من الجائز ان انت تسلم وتلقي السلام على كل الحاضرين بنيه المسلمين اللي موجودين كلمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتقصد بها المسلمين الموجودين وهذا من من مقص يعني من الاشياء الجميله جدا التي يعني افتى بها علماء المسلمين لكن عموما آه، ان ان آه، ان, إن استعملت آه، آه، بعض العبارات الأخرى آه، مع غير المسلمين من أجل تأليف قلوبهم مثلا لو كنت في بلد أجنبي وواضح أن حضرتك تقريبا في أسبانيا يعني ممكن لو واحد غير مسلم فقلت له bonjour آه، bonsoir gute Nacht Heil Hitler الحاجات اللي هي بيقولوها ديت واخد بالك يعني عادي جدا لأن دي ما هياش بمعنى السلام عليكم إنما دي بمعنى صباح الخير ومساء الخير و- وميرسي و goodbye و how are you نحمدوه الحاجات اللي هي إيه؟ البسيطة ديت اللي تقدر تتألف بها قلبه بنية دعوته إلى إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. آه، طيب آخر تليفون أم محمد من مصر السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته عم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أهلاً.
أنا سعيدة جدا جدا جدا إن أنا بسمعك وبشوفك الله ربنا يبارك لك في عمرك وفي صحتك آمين يا رب العالمين الله الله يخليك.
يسعد قلبك يا رب.
أنا عايزة أسأل عن مشكلة واحدة صاحبتي نعم اتفضلي.
أنا عندي واحدة صاحبتي مصرية بس هي سنية نعم فاتجوزت واحد خليجي شيعي لا حول ولا قوة إلا بالله.
فالمشكلة إن هو عايزها تصلي على صلاته نعم.
وطبعا احنا عارفين ان الشيعيين غيرنا احنا كسنيين نعم.
طب هي موقفها ايه دلوقتي لا هي بس اصل المشكله في ايه هم طبعا الشيعه ينقسموا الى اقسام يا جماعه ففي طبعا اقربهم الى السنه اللي هم الشيعه الزيديه آه، اللي هم طبعا لا بيسبوا الصحابه ولا ولا بيسبوا امنا عائشه الى غير ذلك لكن في عندهم طقوس معينه كده آه، تختلف عن اهل السنه فهؤلاء اقرب الى اهل السنه لكنهم آه، يعني ليسوا اهل السنه صرف اما آه، الشيعه بقى ال- ال- ال- ربنا يعافينا عافيكم الاباضيه والدروز الى غير ذلك و- والنصيريه وكل هذه الاشياء فان كانت تزوجت واحد بمثل هؤلاء فلا بد ان تنفصل عنه لان هذا يعني لا يعتبر مسلم لا يسمى ده عندهم ده ديانه جديده خالص ده راجل بيسب ابا بكر وبيسب سيدنا عمر وسيدنا أبا سيدنا ابو بكر وبيسب امنا عائشه و- وبيسب كل الصحابه بل ويكفروا كل الصحابه الا سيدنا علي بن ابي طالب وسته من الصحابه فطبعا امر خطير جدا جدا ربنا يحفظها يا رب من كل سوء والوقت معاكم بيجري بسرعه فيعني ندعو ان شاء الله في ختام الحلقه اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك ونستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين أزواج المسلمين اللهم املأ بيوت المسلمين بالبركة والطاعة يا رب العالمين اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين نجح طلاب المسلمين زوج شباب المسلمين زوج بنات المسلمين اللهم ارزقهم جميعا بالذرية الصالحة يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا فرج هم كل مهموم وكرب كل مكروب وحزن كل محزون برحمتك يا رب العالمين اطرد الأحزان من بيوتنا واطرد الأحزان من قلوبنا برحمتك يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورنا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم أغث إخواننا في فلسطين وإخواننا في العراق وإخواننا في اليمن وإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا